بعت الملائكة لكي يجمعوا مختاريه فيجمع ايه في مختاريه ألوف ألوف وربوات ربوات كل شعبه ويقف الكاهن أمام المذبح الإلهي ويبخر في أوشية الاجتماعات ثم يلتفت إلى الشعب ويرسمه ويقول له وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون مشيئتك هو ده ملكوتك فليكن اسم الرب مباركا وملكوته ممتدا من الآن إلى الأبد آمين تتراءف الله علينا ويباركنا وبيظهر وجهه علينا ويرحمنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهر القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ماري مرقس الرسول وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركاتهم المقدسة وهبتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بنوت يقولون تتهرين وينان تكرين سمنان كنو بنا نقول جيسو تتجو من بيونا بيزمونا بي أماهي شيني أمين اللهم اجعلنا مساقين نقول بشكر الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون معكم
المكتبة الصوتية لقداسة البابا شنود الثالث تقدم تابع سلسلة تأملاته في صلاة أبانا الذي في السماوات المحاضرة الرابعة آية لتكن مشيئتك وذلك بكنيسة ماري مرقس بمصر الجديدة يوم الخميس المبارك الموافق 11 يونيو سنة 1981
الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين كيف أبدأ مع ربنا بداية جديدة لكي يملأ كل قلبي ويحل محل أي ارتباط جسدي خطوة بخطوة كما تقول قداستكم القلب المليان بمحبة ربنا ما فيش محبة أخرى تقدر تنتصر عليه لأن محبة ربنا أعمق بكثير من أي محبة أخرى كيف تنتصر على المحبات الأخرى وكيف تدخل في محبة ربنا أتذكر سنة 71 من قيمة عشر سنين إحدى الصحفيات كانت أخذت مني حديث صحفي من ضمنه السؤال ما الفرق بين الحب والشهوة وأتذكر أن أنا قلت لهم ساعتها الفرق بين الحب والشهوة أن الحب دائما يريد أن يعطي والشهوة تريد دائما أن تأخذ الإنسان الشهواني يريد أن يأخذ لكي يرضي نفسه أما الإنسان المحب باستمرار يعطي غيره باستمرار يبذل ذاته تحت خالص ملهاش وجود الشخص اللي عايز يحب ربنا ينكر ذاته اولا يهتم بربنا وملكوت الله وبره اشعر باستمرار بمحبة الله ليك وبانك تريد ان تبادله نفس الحب الحب الذي يعطي باستمرار تعطي فيه ذاتك تعطي وقتك تعطي عواطفك تعطي من جهدك ومن خدمتك بحيث ذاتك ما يكونش لها وجود المحبة الجسدية هي تركيز حول الذات ازاي الواحد يرضي ذاته ويعطي ذاته باستمرار اما انت فلا تكن هكذا كيف ابدا مع الرب بداية جديدة ابدا باي طريقة ابدا باي طريقة من رأيي انك انت اول حاجة تشغل وقتك اشغل وقتك اشغله بالقراءة القراءة هتملأ فكرك بأفكار تانية تحل محل الأفكار الغلط والأفكار تتحول في قلبك إلى عواطف فاقرأ كثيرا وبخاصة الكتب الروحية وسير القديسين لأن سير القديسين بتعطيك صورة عملية عن كيف أحب الناس ربنا صورة عملية اقرا كتير اقرا كتب روحية اقرا سير قديسين اقرا في المزامير والصلوات امسك الأجبية واقراها المزامير اللي تعجبك حط عليها علامة صح وابقى صليها باستمرار وبعد شوية تبقى تقرا الأجبية تاني ربما مزامير جديدة تبتدي تعجبك اهتم بالتراتيل التراتيل بتترك في النفس تأثير كبير جدا لأن فيها المعاني الروحية وفيها الموسيقى اللي لها تأثير في النفس اهتم أيضا بالألحان اهتم بالاجتماعات الروحية اشغل وقتك الحب اللي فات كان تعبك لأن قلبك فاضي وده بيشغلك أما أنت فاشغل وقتك واشغل فكرك واشغل قلبك اشغل قلبك بخدمة تؤديها للناس لما انت بتحب فتاة بتاخد حب تعطيه لنفسك لكن لما انت بتخدم غيرك بتاخد حب من عندك تديه لغيرك فانت بتعطي مش بتأخذ وتأكد عملية العطاء للآخرين بتملأ قلبك بالحب الأم وهي بتدي ابنها حنان بتاخد حب فيما تعطي اللي بيدي شفقة للفقير بياخد حب فيما يعطي وبيشعر بلذة داخلية وهو بيشفق على الفقير خش في أي خدمة من أنواع الخدمة التي تعطي فيها حبا وتعطي فيها قلبك هتشعر بامتلاء داخلي من الحب اللي انت بتعطيه سؤال أنا شاب قررت أن أسلك حسب الروح وكم أعجبتني تلك الحياة ولكن وقت فراغي هو عدو الوحيد في ذلك فهناك حوالي اثنين أو ثلاث أيام في الأسبوع لا أعرف كيف أقضيهم فأضطر أن أخرج مع بعض أصدقائي الذين يتصرفون في كل شيء وأنا معهم مما يتنافى مع سلوكي الروحي فماذا أفعل هل يمكن أن يسلك الإنسان طريق روحه بدون دخول الدير ومتى كان دخول قد يسلك الدير السلوك الروحي هو سلوك كل إنسان في الحياة المتزوج مفروض يسلك سلوك روحي والراهب يسلك سلوك روحي الكاهن يسلك سلوك روحي والعلماني يسلك سلوك روحي السلوك الروحي هو لكل إنسان في الدنيا مش بس لراهب أو غيره أنا اترهبنت وعمري 31 سنة يعني ما كنتش صغير من جهة وقت الفراغ من جهة وقت الفراغ استغل وقتك الأيام اللي مالكش فيها حاجة تشغلك برضو شوف القراءة في البيت اقعد اقرأ ما قدرتش تقرأ خش لخدمة من الخدمات ما قدرتش تعال الكنيسة في النادي بتاع الكنيسة لكن ما تمشيش مع أصحاب مش كويسين الأصحاب يأثروا على حياتك في أحد أحد الأدباء قال قل لي من هو صديقك أقول لك من أنت والمثل بيقول الطيور على أشكالها تقع والكتاب المقدس بيقول المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة والمزمور الأول بيقول طوبى للإنسان الذي لا يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاه لا يقف وفي مجلس المستهزئين لا يجلس فأنت لازم تتخير أصدقاء من نوع آخر حتى لو كنت فاضي ومش لاقي حاجة تشغلك يبقى أصحابك الكويسين يخلوا وقتك مقدس في أحد الآباء قال إذا مشيت مع واحد من سكني للكنيسة واحد كويس يقدمني عشر سنوات في الحياة الروحية وإذا مشيت مع واحد وحش من هنا للكنيسة يأخرني خمسين سنة فدايما الحاجات الوحشة تأثيرها بيكون أكتر لما تجيب برتقانة معطنة تحطها وسط عشرين برتقانة هم ما يصلحوهاش هي بتفسدهم العشرين برتقانة يعطنوا بواسطة المعطنة دي طبعا لا ننسى التأثير الروحي عند الأشخاص الكويسين لكن برضو التأثير الوحش وخصوصا إذا كانوا في نفس سنك وهم أكتر منك ده يبقى خطر عليك غير نوع أصدقائك واشغل وقتك يبقى النصيحة المطلوبة ليك تغير نوع أصدقائك وتشغل وقتك سؤال لماذا يعتبر الانتحار جرما يعاقب الله عليه بالرغم من ان المنتحر في لحظة الانتحار لا يكون في كامل وعيه ويصيبه مس من الجنون وهذا ما قد اثبت عمليا اذا كان المنتحر في وقت انتحاره مجنونا فعلا لا تكون هناك مسؤولية عليه المجنون لا مسؤولية عليه في أفعاله وهو مجنون لكن عليه مسؤولية في التصرفات التي أدت به إلى الجنون يعني جايز تفكر في الانتحار وما تكونش مجنون ساعتها وأثناء التنفيذ تبقى مش في عقلك لكن كنت في عقلك في أول تفكيرك كما ان حكاية مجنون المسؤولية على المجنون على حسب درجة جنونه فاذا كان جنونا مطبقا يعني جنونا كاملا يبقى ما فيش مسؤولية لكن ساعات المجنون بيكون مجنون في نقطة واحدة وفي بقية الامور عاقل مية في المية يعني مش كل جنون بيكون جنون كامل ده في نقطة واحدة بتبقى مهوية عنده برج كده طاير لكن بقية الأبراج جايز تكون سليمة لماذا يعتبر الانتحار جرم أولا الشخص المنتحر لا يوجد عنده إيمان في الحياة الأخرى بيظن أنه بانتهائه من متاعب الحياة انتهى كل شيء فلو آمن بالحياة الأبدية وآمن أن في حياة بعد الموت وآمن إن في محاكمة جايز بعد الانتحار يروح إلى الجحيم ويبقى حالة أسوأ من متاعبه على الأرض على الأقل متاعبه على الأرض جايز تتصلح لكن وهو في الجحيم هتتصلح إزاي دي انتهت فالشخص المنتحر لا يؤمن تماما بالحياة الأخرى ولا يؤمن بأنه في لحظة موته لا تنتهي حياته وإنما تبدأ حياة أخرى تاني حاجة المنتحر لا رجاء له في إن ربنا بيصلح له أموره ثالث حاجة المنتحر بيرتكب جريمة قتل لم يتب عنها بعد يعني اي جريمة ممكن بتتوب عليها لكن جريمة قتل النفس دي بعد ما موتت نفسك هتتوب امتى امتى هتتوب عنها كل خطية عندك فرصة تتوب ما عدا الانتحار دي امتى هتتوب وهي جريمة قتل ولازم المنتحر يعرف انه ليس ملكا لنفسه الكتاب بيقول اشتريتم لانفسكم اشتريتم بدم اشتريتم بثمن فلم تعودوا ملك لانفسكم لكن ملك للذي اشتراكم بدم فانت مش ملك نفسك عشان ت- تموت روحك فالانتحار جريمة قتل الانتحار جريمة لا توبة بعدها الانتحار ضد الإيمان الانتحار ضد الرجاء الانتحار ضد وصية الباب الضيق لأن الكتاب بيقول في العالم يكون لكم ضيق فالمنتحر بيتمرد على هذا الضيق ولا يرضى به وليس له حياة التسليم وليس له حياة القناعة ولا ينفذ وصية لتكن مشيئتك لو بيقول له يا رب لتكن مشيئتك ما يموتش روحه بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين
الصلاة الربانية فيها طلبات كتيرة أنا عايز أكلمكم عن نقطة واحدة منها وهي الآية اللي بتقول لتكن مشيئتك لتكن مشيئتك الإنسان الروحي الإنسان الروحي يحيا حياة التسليم للمشيئة الإلهية يحيا حياة التسليم للمشيئة الإلهية لا يفرض على الله وضعا معينا لكي يحيا فيه يقول له يا رب كل ما تعمله أنت للخير وأنا أحب مشيئتك أنت لا مشيئتي إذا كان المسيح نفسه قال لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك فماذا نقول نحن لازم تؤمن بأن الله خير وصانع الخيرات ويريد الخير باستمرار وحكيم ويعرف ما هو الخير أكثر من معرفتك أنت هو يعرف أكثر منك ويريد أكثر منك بهذا الإيمان تستطيع أن تسلم لله حياتك يفعل بها كما يشاء ولذلك أولاد الله ما كانوا يناقشون إنما كانوا يؤمنون ما كانوا يناقشون إنما كانوا يؤمنون الله يقول لإبرام أبا الآباء اخرج من أهلك وعشيرتك ما يناقش إنما يقول له لتكن مشيئتك ويخرج من أهله ومن عشيرته ومن بيت أبيه يقول له قدم ابنك ذبيحة لا يناقشه لتكن يا رب مشيئتك الذي يناقش ربما يكون إيمانه ضعف فبيناقش لكن الذي يؤمن بالله إيمانا كاملا يؤمن بخيرية الله بصلاح الله بإن الله يريد له الخير وبيبقى مبسوط بكده بيقول له يا رب ايه لتكن مشيئتك في بعض ناس كانوا بيجادلوا احيانا زي ارميا ربنا جه يبعته قال له لا انا ما اصلحش لاني ولد قال له الى كل من ارسلك تذهب حاضر قال لتكن مشيئتك بعد تاني كلمة موسى ربنا بعته فقال له لا لست أنا صاحب كلام قال له لا هتروح قال له حاضر بس من تاني كلمة لكن الشخص المؤمن إيمان كبير من أول كلمة ينفذ ويقول له لتكن مشيئتك فيه ابن بينفذ مشيئة أبوه بعد ما يدوخ أبوه وينفذ مشيئة أمه بعد ما يدوخ أمه كلمة حاضر دي ما يقولهاش غير بعد مجادلات ومناقشات وإلحاح وكلام وضغط وفي واحد يقول لتكن مشيئتك حاضر كلمة حاضر كلمة سهلة بالنسبة له يقولها من قلبه الذي يتعود أن يقول لتكن مشيئتك بالنسبة لأبيه الجسدي وأبيه الروحي يستطيع يقولها بالنسبة لأبيه السماوي لكن اللي يزرجن على الأرض بيزرجن في السماء برضه لتكن مشيئتك تحتاج إلى إيمان بربنا وتحتاج إلى تواضع قلب يعني إيه تواضع قلب؟ يعني الإنسان اللي فاكر في نفسه شيء بيفكر ده يراجع حتى لربنا يقول له ليه يا رب بتعمل كده؟ ليه؟ ما مش سهل عليه يقول حاضر مش قادر يقول لتكن مشيئتك يقول له طب نتفاهم في الأول نأخذ حوارا مع بعض يقول له نمشي في حوار يعني ونشوف الرأي الآخر طب وربنا ده إيه ده المتواضع يقول يا رب لتكن مشيئتك ده احنا بنقول لتكن مشيئتك ايه لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض يعني ايه لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض يعني كما هي منفذة في السماء تكون منفذة على الأرض عمرنا ما سمعنا ملاك في السماء ربنا قال له أمر فقعد يفكر تفكير مفيش أبداً في تنفيذ مش تفكير بينما في أوامر ربنا بيديها الملائكة جايز الملائكة يبص فيها يقولوا له يا رب ما تنساش ان احنا ملائكة برضو الكلام اللي بتقوله ده صعب هجيب لكم مثل يجي ربنا يبعت ملاك مهلك ويقول له تروح تقتل كل الأبكار اقتل كل الأبكار انت نسيت يا رب ان انا ملاك الحكاية بس راعي الظروف ما فيش مراعاة ظروف أبدا تقتلهم تقتلهم حاضر يا رب ما ما جادلش راحوا يقتلهم بس اللي تلاقي عليه علامة الدم على الأبواب ما تقتلوش حاضر ما مناقش في مناقشة فيش ده ساعة ما داوود عد الشعب ربنا بعت ملاك وقال له مد يدك على أورشليم مد يد على أورشليم موت له 30000 يقول له بس يا رب 30000 كتير مفيش لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض الملائكة لا يجادلون ولا يتأخرون الاثنين مع بعض يجي له الأمر لا يجادل ولا يتأخر إذا كنت أنت بتمشي في عبارة لتكن مشيئتك يبقى مع ربنا لا تجادل ولا إيه تتأخر ده صدقوني ساعات احنا لما نيجي نرسم أسوس الله يعلم بنتعب قد ايه والمناقشات والمجادلات والست الزوجة مش موافقة وعايزة توافق والقسيس نقابله مرة ونقابله مرة مش كلهم كده بإذن اللي قصادكم طيبين لكن يا ما بندوخ على بال ما نوصل يا ما بندوخ على بال ما نوصل لأن عبارة لتكن مشيئتك مش موجودة طب نتفهم متى العشار المسيح قال له كلمة واحدة اتبعني قال له لتكن مشيئتك ترك مكان الجباية وترك الشغل وترك الوظيفة وترك الدنيا وخد بعضه وتبعه طب ومسؤولياتك والعهد والوظيفة والرسميات والمسؤوليات مفيش لتكن مشيئتك انت يا رب مش تقول كلمة انت تشاور من بعيد كده تبص لي بصة تلاقيني خلاص تحت امرك اقول لك لتكن مشيئتك ده انا لو حسيت ان قلبك مش موافق على دي ما نفذهاش او او عايز دي انفذها حتى من غير ما تتكلم ادي الطاعه المظبوطه بتاعت لتكن مشيئتك مش الواحد ياخد له ساعتين ثلاثه جدل على بال ما يوصل ل... لموافقه من انسان يا ريت تمرنوا نفسكم على الحكايه دي لتكن ايه مشيئتك الإنسان المتواضع يقول لربنا لتكن مشيئتك لأنه لا يعتمد على فكره الخاص ولا على حكمته الخاصة الكتاب بيقول لا تكونوا حكماء عند أنفسكم لا تكونوا حكماء عند أنفسكم وبيقول وعلى فهمك لا تعتمد أنا يا رب مؤمن بحكمتك واللي أنت بتعمله ده صح وأنا موافق عليه ولتكن مشيئتك بدون ما تناقش لكن اللي ما يقولش لتكن مشيئتك ده يهتز حبه لربنا بل يهتز إيمانه بربنا مرض يجيله إيه يا رب ده إيه ده طب وتجيب مرض للراجل الطيب ده ما تدور على اللي خاربين الدنيا و... ومدغدغينها ومكسرينها وتديهم امراض لكن فلان ده وتلاقي خلاص بقى ابتدى يفقد ايمانه واحد قريبه يموت ابتدت تتهز محبته وتتهز ايمانه لكن الجميل في الكنيسه المقدسه التي تؤمن بعباره لتكن مشيئتك ان لما يموت واحد ويجيبوه الكنيسة اول صلاة تصليها الكنيسة صلاة الشكر وتقول له نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لتكن مشيئتك انت حبيت تاخد فلان مشيئتك صالحة وكويسة ما ابعد احكامك عن الفص- الفحص وطرقك عن الاستقصاء من أنا الإنسان الضعيف حتى إني أناقش ربنا وأقول له اللي بتعمله ده خير ولا شر أنت تطلع إيه يا ابني إيه عقلك إيه فكرك إيه حكمتك ده ربنا عايزة شيء من الاتضاع أمام الله عشان الواحد يقول لتكن مشيئتك عايزة طاعة وعايزة اتضاع وتسليم وعايزة ايه تاني عبارة لتكن مشيئتك وعايزة نوع من التجرد الإنسان يكون متجرد من ال- الرغبات ومن الطلبات بحيث كل اللي يجي من عند ربنا كويس لكن إذا كنت أنت متمسك برغبة يبقى عايز الرغبة دي مهما ربنا قال تقول له كل الذي عايز تمشي ربنا داخل الدايره بتاعت الرغبه والا نتخانق او نزعل تقدرش تقول له اللي تاكل مشيئتك زي واحده ع- حبلة وعايزه ت- تجيب واد وان ما جاش واد تبقى زعلة مع ربنا لما تقول له يا رب لتكن مشيئتك لتكن مشيئتك بحيث ان مشيئتك تكون وين هو طريقة الناس كده ان اللي في قلبه عايز مشيئته هو الخاصة مش مشيئة ربنا لذلك الإنسان اللي بيتمسك برغبته الخاصة وبمشيئته الخاصة ممكن يفقد سلامه مع نفسه ومع الله لأن ليه رغبات مش قادر يخرج منها عايزها هي اللي تمشي عايز ربنا ده مجرد يبقى جهاز تنفيذي لتحقيق رغباته الخاصة هو اللي يشاء وربنا اللي ينفذ أنا يا رب عايز وانت اللي تعمل طب يا ابني سيبني أفكر لك وأدبر لك لا تدبر في حاجة تاني بس في حكايتي دي تمشي لي كذا وتمشي لي كذا وإن ما مشيتش صيام وانقطاع عن الطعام طب ده, ده يبقى إضراب ما يبقاش صيام زي ناس بيضربوا عن الطعام مش بيصوموا ولازم أرغب ربنا بكافة الطرق إنه ينفذ لي اللي في مخي لما جايز اللي في مخي ده مش مظبوط لكن كل إنسان حكيم في عيني نفسه يرى اللي في مخه هو اللي مظبوط ويرغم ربنا على إنه لازم يمشي له كلامه الناس القديسين ما كانوش بيعملوا كده كانوا سايبين نفسهم في ايد ربنا ربنا يقول له تعالى يا موسى نعم يا رب في الاول كان بيزرجل لكن لما مشي في التسليم بقى غير كده قال له ت- تخش جوه البحر ده انت والشعب كله نخش جوه البحر ولا يهمك راح داخل جوه البحر ما لقاهوش بحر لقاه ارض ليه لانه مشي في حياه التسليم ما اللي ماشي في حياه التسليم يقول لك حتى لو قلت لي ارمي روحك في البحر ارمي روحك في البحر ربنا قال لموسى ارمي روحك في البحر راح رمى روحه في البحر ما تقولش هو عمره ما شاف حادثه قبل كده يعني احنا دلوقتي نقول يمكن تحصل لكن ايام موسى ما كانتش حصلت قبل كده عمره ما شاف بحر اتشقق قبل كده يقول له يا رب عايزين ميه يقول له طب اخبط في الصخره دي يطلع لك ميه لتكن مشيئتك انت اي امر مهما كان غريب بس انت تقول واحنا ننفذ دي طريقه الناس اللي ماشيين مع ربنا في واحد نبي كان لسه يعني حكاية تكن مشيئتك دي مش ناضجة عنده مش ناضجة أبدا لغاية لما خد له قلمين نضاف اتربى كويس مين؟ يونان النبي ربنا قال له تروح ت- لأهل نينوى قال له ولا رايح نينوى دي ولا عارفها ده أنا هاخد لي سفينة وأروح في سكة تاني فخد سفينة وراح على ترشيش إيه القلمين اللي خدتهم؟ اترمى في البحر دي أول حاجة وبلعوا الحوت دي تاني حاجة بعد ما خد الخطتين دول ربنا قال له يونان اذهب إلى المدينة نينوى نادي عليه راح على طول في ناس يجوا من أول مرة وناس ما يجوش غير ربنا يبعت لهم حوت عظيم يبتلعهم علشان ينفذوا ويقولوا له لتكن مشيئتك اما خليك مهاود خليك مهاود وقول له يا رب اللي انت عايزه بالشكل ده يشعر ربنا انك انت ابن الطاعة وابن الطاعة تحل عليه البركة ده الحياة الروحية كلها تخش في عبارة لتكن مشيئتك هو ايه السبب في ان احنا ماشيين في الخطيه ان احنا لا ننفذ مشيئه الله بننفذ رغباتنا الخاصه عشان كده بنقع في الخطيه ايه السبب في هلاك ناس انهم يروحوا جهنم لانهم ما بينفذوش مشيئه الله الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون هي اللي عبارة لتكن مشيئتك دي اللي بيمشي فيها بيعيش مبسوط واللي ما بيمشيش فيها بيضيع روحه آدم ربنا قال له ما تاكلش من الشجرة وما تمسهاش بعدين بص لقى الشجرة جيدة للأكل وشهية للنظر وبهجة للعيون والشيطان قال له لا ده اللي ياكل منها ده تتفتح عينيه ويبقى زي ربنا وبقت الحكاية مزاج طب وبعدين عبارة لتاكل من شئتك دي خليها وأنا أشاء إني آكل أشاء إن أصير مثل الله أشاء إن أنا أخد المعرفة راحت الحكاية رغبة دخلت جوه القلب ضيعت مشيئة الله على طول الشخص الذي يسلك في عبارة لتكن مشيئتك يفرح قلب كل من يحيط به حتى والديه حتى والديه يكونوا فرحانين بالطاعة بتاعته وتنفيذ مشيئة اللي قصاده إذا كنت أنت لما تقول لواحد على حاجة وما يرضاش ينفذها بتتعب أمال ربنا اللي قاعد يقول لك حاجات وأنت مش راضي تنفذها يعمل إيه ده؟ يقول لك اللي ما يجيش من نفسه سواء تعبان مش راضي ينفذ حاجة الإنسان اللي ينفذ المشيئة ينفذها مهما كانت غريبة تصوروا ربنا يقول لإبراهيم روح اذبح ابنك الوحيد مش يقول له تكن مشيئتك ده بيقول فبكر إبراهيم صباحا جدا يعني مش قادر يأجلها يوم ولا يومين ده فبكر إبراهيم صباحا جدا وأخذ الحطب والسكين رايح فين يا إبراهيم رايح أنفذ مشيئة الله وابنك وحبيبك دي ما لناش دخل بيه مشيئة الله قبل كل شيء أدي الناس بتوع ربنا أدي الناس بتوع ربنا لكن مش واحد تقول له اعمل كده يقول لك طيب سيبني لما افكر في الموضوع ده شويه يا حبيبي يقول حاضر يقول طيب اما افكر فيها شويه فكر فيها شويه يعني لو فكره وافقه هينفذ فكره لو فكره ما وافقوش مش هينفذ حتى لو في الاخر نفذ مشيئة اللي قصاده يبقى في الحقيقة نفذ فكره لما فكره وافق المشيئة نفذ لا يبقى هو فكره مشيئة الله كلها خير يعني جايز واحد يقول كيف اعرف مشيئة الله عشان انفذها اولا مشيئة الله كلها خير إذا كان في أمر مشكوك فيه الخير يبقى ده مش مشيئة ربنا مشيئة الله كلها خير عايز تعرف مشيئة ربنا تلاقي الأمر ده كله خير ولا فيه حاجة كده مش مظبوطة إن كان كله خير يبقى دي مشيئة الله مشيئة الله كلها حق وصدق إن كان الشيء ضد الحق يبقى مش مشيئة ربنا في موازين معينة بتوزن بيها هل هذا الأر- الأمر خير وحق ولا لا لأن ناس كتير بيسألوا كيف أعرف مشيئة الله في حياتي تعرف مشيئة الله في حياتك شوف هل هذا الأمر اللي انت مقدم إليه كله خير وكله حق ولا لأ الذي يقول لتكن مشيئتك يعيش في بركة الطاعة لأن قال ابن الطاعة تحل عليه البركة ابن الطاعة تحل عليه البركة أولاد الله كانوا ينفذون مشيئته مهما كانت العقبات ومهما كانت العوائق وبلا إبطاء لك لابد ننفذ مشيئة ربنا شوفوا داود النبي بص لا قصاده جوليات لا مشيئة ربنا تمشي ولو أدى الأمر يقف قصاد جوليات يوحنا المعمدان مشيئة ربنا تمشي ولو أدى هيرودس ياخد راسه بالسيف دانيال النبي مشيئة ربنا تمشي ولو أدى الأمر يترمي في جب الأسود أولاد الله اللي بينفذوا مشيئته يقولوا باستمرار ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس ده أنا عايز أقول في كلمة الناس نفسك أولا ينبغي أن يطاع الله أكثر من نفسي وأكثر من جميع الناس وتقول لربنا يا رب لتكن مشيئتك الذي يقول لتكن مشيئتك لا يتذمر لا يتذمر ولا يتضجر إنما يعيش في حياة الشكر باستمرار لا يتذمر ولا يتضجر إنما يعيش في حياة الشكر باستمرار والذي يقول لتكن مشيئتك يختبر الرب وكل حين ياخد اختبارات روحية جديدة ويشوف ازاي لما نفذ مشيئة ربنا آه، مشيت الامور مظبوطة اللي يقول لتكن مشيئتك ياخد ليها معنى اخر ان تكن يا رب مشيئتك لا مشيئتي ولا مشيئة الناس لا مشيئتي ولا ايه ولا مشيئة الناس تقول له يا رب في مشيئات كثيرة كل واحد عايز يعمل حاجة وكل واحد بيدبر حاجة لكن انت يا رب تبطل كل التدبيرات الغريبة وتبطل مشورة أخي توفل ومشيئتك يا رب هي التي تنفذ فكأن عبارة لتكن مشيئتك كما هي كلمة طاعة بالنسبة لنفسك هي كلمة صلاة بالنسبة لمشيئات الناس الآخرين كأنك أنت ماشي الصبح وبتخرج من البيت وتقول له يا رب وأنا ماشي ممكن مشيئتي تنحرف وأخطئ وممكن مشيئات الناس تنحرف ويخطئون في حقي أو يخطئون إليّ أو يجعلونني أخطئ بسببهم أنا أريد يا رب أن تكون مشيئتك أنت لا مشيئتي ولا مشيئة الناس تكون مقدم طلب في وظيفة وفي رئيس هيبص فيه ومدير هيفحصه وسكرتير هيعمل مش عارف فيه ايه وشغلانات كتير انت تقول له يا رب لا مشيئة المدير ولا مشيئة الرئيس ولا مشيئة السكرتير ولا مشيئة حد مشيئتك انت هحط الطلب ده في مشيئتك و- وأن وأنساه هناك وأعرف إن مشيئتك هي التي تنفذ أكتر من الناس كلهم ولا يستطيع أحد أن يقف أمامك أنت اللي هتنفذ مشيئتك ولو جالك حد وقال لك في خطورة هنا أو خطورة هناك تقول له بتقول إيه مشيئة ربنا هي اللي هتنفذ الناس مش هم اللي هيتحكموا اللي بيحكم العالم هو ربنا فما تخافش نام واستريح وربنا هينفذ مشيئته ادي الناس المبسوطين عارفين ان مشيئة ربنا هي اللي هتنفذ لذلك مهما خوفوهم من هنا او هناك لا يخافون ليه ربنا هي مشيئته في آخر الأمر قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب ومسيح الدنيا تيجي وتقوم وأخيرا إيه اللي ينفذ مشيئة ربنا هي اللي تنفذ ولما مشيئة ربنا هي اللي تنفذ يبقى الواحد ينام ويستريح ويقول لنا يا رب مبسوط لأن الموضوع ده في إيدك وأنت هتنفذ فيه مشيئتك بهذا يحيا الإنسان مسلم نفسه لربنا في حياة مقدسة يسمونها حياة التسليم الحياة اللي فيها الطاعة الكاملة فيها الإيمان الكامل فيها الثقة الكاملة فيها الفرح بربنا فيها التنفيذ الفوري بلا إبطاء بلا تذمر بلا شك ولتكن مشيئة الرب دائما من الآن وإلى الأبد آمين